السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد تكلمنا عن المواجهة بين أسيد ومصعب ودي هتكون أول لقاء بين مصعب وبين أسيد رضي الله عنهما بوجود أسعد بن زرارة في البستان لبني عبد الأشهل احنا قلنا أن مصعب قاعد مع أسعد بن زرارة وبيتكلم مع الناس جاء سعد بن معاذ وده ابن خالة أسعد بن زرارة اتضايق جدا لما جات له معلومة أن فتى مكة مع أسعد بن زرارة قاعدين بيدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى انتوا عارفين طبعا في ناس كتير جدا بتتضايق من دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى لأن هناك ناس تشمئز من شريعة السماء ليه بيشمئزوا من شريعة السماء لأن طبيعة السماء بتاخد منك صلاحيات ف... وما بتخلكش انك تمشي بمزاجك يعني وكما ت... لان طبيعة الانسان خلقه الله سبحانه وتعالى ان في نقص وان في ميل للهوى وميل للشهوات وميل للسيطرة على الناس والكبر والعلو فيجي الشرع سبحان الله لو لو الشريعة أتت بما يهوى الناس لم يكن الأنبياء يجدون عندا ولم يجدوا يجدوا يعني صعوبة ومعاناة لكن الشريعة الأصل إن هي أتت بما لا إيه تهواه جميع النفوس بعد كده الإنسان بالتهذيب وبالترتيب والتدريبات والتت... يعني يبدأ يرتب أموره كده مع الوحي الموضوع بيختلف تماماً فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينهى النفس عن الهوى حتى تكون الجنة هي المأوى فأسيد رضي الله عنه سعد أرسله قال له روح لهم وشوف انطلق إلى هذا الفتى الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا واسجره وراح له مع الحربة بتاعته فمصعب رضي الله عنهم هيبدأ يتكلم معاه لكن في موقف حصل وهو ان اسعد بن زراره قال لمصعب ايه خلي بالك يا مصعب اللي جاي لك ده مش اي حد بما ان ان اسعد خبير في قراءه الشخصيات قال له خلي بالك ده مش انسان سهل ده سيد قومه ده ارجحهم عقلا ده اكملهم كمالا راجل عاقل جدا يعني لو اسلم ناس كتير جدا هتسلم فاصدق الله فيه وده مهم جدا الانسان ينتبه للرموز المؤثرين لا الشخصيات مؤثرة قائدة يعني القيادة هي التأثير القيادة هي التأثير أحيانا تلاقي في الجامعة كده في ثلاثة أربعة مؤثرين في السكشن مؤثرين في الدفعة مؤثرين في الإيه في الشريحة ديت فليك علاقة بين واحد منهم ركز عليه لأن ده لو تبنى فكرة هيكون مؤثر جدا جدا على غيره ولو بسمته والتجربة بتقول لنا يعني وتؤكد هذه القاعدة إن سبحان الله دايما المؤثرين والشخصيات المؤثرة استقامتها بتفرق كتير جدا ولذلك كل واحد منكم مؤثر في مكان مؤثر في في البيئة اللي هو ساكن فيها في المجتمع في العيلة في الق... في ال... مع قرايبه يتعود دايما ان هو يعمل الحاجة الكويسة وقف أسيد رضي الله عنه قدام الجميع كله والتفت لمصعب بدأ يتكلم فأسيد رضي الله عنه بدأ يتكلم مع مصعب فقال له ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعافائنا الله أكبر إيه اللي جابك هنا مكاننا وإيه اللي بيغريك بإيه بهؤلاء اعتزلا هذا الحي إن كانت لكما بنفسك لكما حاجة عارف كده واحد يقول لك ايه يعني لو ليك شوق في حاجة توكل على الله لو عاوز تعيش وريني جمال خطوتك عارف الجماعة اللي هما بيهددوا بالطريقة ديت رغم ان سبحان الله ان أسيد اصلا شخصية هيجي بعد كده شخصية لطيفة جدا وسلسة يعني مش الشخصيات العنيفة اللي فيه شد وجذب عنده لا لا لا لكن هو اتشحن من سعد بن معاذ زائد كمان ان الاعتقاد بقى والانتماء والهوية فهو بيقول له ايه انتوا ايه اللي جابكم بي- بلدنا بقى لو سمحتم ممكن عاوزين نعرف بقى انتوا ايه اللي جايبكم هنا عندنا فسبحان الله احيانا آه، يعني رغم ان الحوار بادي هادي كده ظاهرا يعني لكن هو ما استناش رد من مصعب خدتوا بالكم هو بيقول له ايه اللي جابكم هنا ايه اللي بيخليكم آه، تغروا الضعفاء بتوعنا المفترض يبقى في جواب والله احنا ابدا يعني اولا احنا مش قاعدين احنا قاعدين في ملك الحكومه انتوا عارفين الكلام ده قاعدين في ارض ربنا ما استناهوش يتكلم اصلا فعلى طول قال له انت ايه اللي جابك ايه اللي مخليك تتكلم كده مع الشباب والكلام ده انت فاكر يعني ان الناس دي عشان مش فاهمه وغلابه وشباب صغير وبتاع يبقى انت كده لا اعتزل هذا الحي امشوا من هنا ان كانت لكما بنفسيكما حاجه سبحان الله اهل الباطل بيهددوا بدون مناقشه على طول ولذلك تلاقي سبحان الله دايما يستعملوا السلاح ده في حتى في المناظرات الإعلامية تلاقي مثلا واحد مسلم بيناظر واحد تاني أو واحد على ال- يريد الشريعة واحد يريد تنحية الشريعة عن الحياة وعن كل حاجة يعني واحد يريد نشر السنة واحد يريد إبادة السنة فتلاقي سبحان الله مش بيدوله فرصة حتى وإشكالات إشكالات إشكالات وبتاع والكلام ده كله مرة واحدة كده تلاقي إيه لا لا هو يبدو إن مفيش حل إلا كذا وتلاقيه يروحوا داخلين على طول في إيه في هذه اللغة سبحان الله طيب مصعب هيقابل الموضوع ده ازاي كيف سيتفاعل معه مصعب مصعب شخصية يعني م- سرية جدا يعني وما ينفعش يتقال له كده ده ابن علية القوم يعني مصعب في في مكانه وفي البيئة اللي نشئ فيها مصعب تقيل قوي ومصعب عايش على العز يعني ما ما ما جربش يتكسر قبل كده مفيش حد جرب ان يكسر مصعب ولا ان يقول لمصعب كلمه تقيله ولا كلمه مؤذيه فمصعب لما يسمع الكلام ده لو انت مكان مصعب هتعمل ايه ممكن تتضايق ممكن تقول يا برضو يلا خير والله يا اخي سبحان الله برضو الاسلام الله المستعان برضو يعني برضو بيخلينا ند- يعني نضغط جامد جدا مصعب ما يدخلش الاسلام في الحاجات ديت لان بعض الناس دايما حاسس ان مشاكله جايه له من الدين وان ازماته كلها جت من الدين بيبص للدين في- في- دائما ان هو م- م- يعني حاجه مزعجه ليه في حياته حاجه وترته حاجه م- تعباه لا مصعب مش كده خالص مصعب رضي الله عنه لديه م- مهاره عاليه جدا وهي مهاره الاتزان النفسي زي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاه آه، ابو الوليد آه، ابي الوليد قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد يتكلم بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد انت عملت وعملت وجاي تتكلم على الالهه و و وفي الاخر خلاص قال له ايه؟ قال له يا محمد ان اردت زوجه زوجناك لو الشغل ده كله كده يعني انت عاوز تتجوز ما نجوزك يا عم بس الموضوع يعني مش كده بقى مش كل شويه اللات ومناه والكلام ده وتقول للاخوه مش عارف ايه بر والدين وصله ارحام والكلام اللي احنا ايه احنا مش واخدين على الكلام ده فإذا أردت زوجة زوجناك وإذا أردت مالا جمعنا لك فأعطيناك ما تريد وإذا أردت ملكا ملكناك عاوز يا عم تبقى الريس مفيش مشكلة من النهاردة أنت ماسك طار الندوة وطبعا محدش يعمل كده إلا منهزم محدش يقول ال- العرض ده إلا واحد منهزم ليه؟ هو انتوا يعني اي حد في مكه يعني يقول لك انا عاوز امسك البلد تروح مديله دار الندوه وتقول له تعالى يا عم انت عاوز ملك خد انت عاوز بنت نجوزك اجمل ليه البنات عاوز مال نجيب لك اجمل اي حد في مكه تقول له يقول لك كلمتين كده هتقول كده لا انت واضح ان ايه ان في حاجه من ايه م- مضايقاك في حاجه م- هزمتك وان كنت تشتكي من مرض بحثنا لك عن امهر الايه من يعالجك الكلام ده مستفز ولا مش مستفز الكلام ده يستفز ولا مش يستفز يعني استشعري كده انت عامله مداخله صوتيه وبتتكلمي على ليه لا والنقاب ومش عارف ايه وده زي الامه ومش عارف ايه والكلام ده كله واحنا لازم نكون مت- متسترين ومش عارف ايه استشعري بقى واحد راح قال لك طيب خلصتي اه طب احنا هنقول لك حاجه حضرتك لو بتشتكي من ازمه نفسيه احنا عندنا هنا في المستشفى الامراض النفسيه رئيس قسم مش عارف الطب النفسي بعين شمس معانا الدكتور كذا كذا كذا ممكن اديكي تليفونه وان شاء الله واحنا هنخصك وهيعالجك مجانا ولو حضرتك آه، بتقولي الكلام ده عشان انت عامله عامله كبيره مع حد من آه، في الحي وعاوزه تتستري ومحدش يشوفك مفيش مشكله احنا ممكن نبيد لك الولد ده ومفيش حد يجي ناحيتك ولو بتقولي الكلام ده عشان شو اعلامي وبعدين الناس تجمع لك لايكات وتاخدي فلوس واعلانات على الفيس والكلام ده مفيش مشكله ممكن نديك فلوس الكلام ده يعمل فيك ايه بعد ما ده قلت انت الكلمتين دول وعملت المداخله ديت لو في دكتور في الجامعه قال لك بعد ما قلت الكلام ده قدام الناس كلها قال لك الكلام ده هتتجننوا صح النبي صلى الله عليه وسلم آه، سبحان من هدأه وشرح صدره وسكن فؤاده فقال له فرغت يا أبا الوليد خلصت ولا لسه في حاجة يعني لسه هتتكلم لسه في كلام تاني ولا كده خلاص كده ده آخرك سبحان الله وبكل سلامة يقول له اسمع إذا طب اسمعني بقى سبحان الله ويبدأ يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يتجنن بقى خلاص يبدأ يلاقي إن القرآن يعني جايبه لمس كتاف زي ما بيقولوا سبحان الله احنا النهاردة عندنا يعني المبنى يعني أحد الإشكالات المشهورة جدا عندنا كم عموما يعني كبشر هي صعب في طريقة الحوار ما عندناش السلاسة في الحوار معظم المشاكل في البيوت سببها ايه الحوار بتلاقي الاتنين بيتكلموا في نفس الوقت حاول كده تسمع اتنين بيت- بيزعقوا لبعض هتلاقي ان الكلام في نفس الوقت يعني انت لو بتسجل آه، تتعب ده بيتكلم في نفس الوقت ده بيتكلم وده بيتكلم ده بيتكلم فبيسموه حوار الطرشان بعد كده بقى ده في وادي وده في وادي كل واحد بقى بيلقط كلمه من هنا وبيكون عليها وده بيعمل ويا سلام بقى لو هم في اولاد في الوسط بقى والاولاد بتتكلم يا جمال ففكره ان الناس في الحوار في ناس كتير بتبقى قاطعه ودانها بيبقى سايب ودانه مثلا في المطبخ ولا حاجه كده آه، ويبداوا يعيشوا بقى مع بعض فنسال الله السلامه فيبدا الحوار يتقلب الى خوار عارفين ايه له خوار فالحوار يتقلب الى خوار اي حوار لا ياتي بالجوار فهو خوار الحوار ده مفترض انا بتحاور معاك عشان يبقى إيه بينا وبين بعض ايه هدوء جيره يعني إيه نتجاور في الافكار بتاع والا هيتقلب الى خوار وصوت وضجيج وايه ومشاكل فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ادب الحوار لان الحوار ده مهاره رغم ان هو اداب بس هو مهاره لازم تتعلمها ازاي تتحاور مع اللي قدامك ازاي تتكلم معاه وهو فن بيستعمل كتير جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني ولن تستطيع أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ومهارة الحوار والإقناع عندك منخفضة على الأقل إن لم تجد يعني لم تجد وتتمكن من مهارة الإقناع فلا تضيع مهارة الحوار يعني على الأقل مهارة الحوار تكون متمكنة منك يعني لما ما بتعرفش تتكلم مع زوجتك ما بتعرفش تتكلم مع تحاور مع اخوك ما بتعرفش تخ- تتكلم مع زميلك في العمل دايما في توتر زوجتك عاوزه تستشيرك في حاجه ولا بتستفتوا حاجه دايما البيت كده فيه مشاكل ايه يا عم ليه ما فيش حوار بيني وبينك لا هو زي ما انا بقول كده طب يا عم طيب ندخل حد ما فيش حد بيخش طب نستفتي لا مال المشايخ ومال الكلام ده مال المشايخ ومال الكلام ده امال مين اللي جابني من المسجد وراح سال الشيخ وقال له انا عاوز اختي من اللي فوق اللي حاضريننا دول وقلت يا شيخ وانا اخ كذا والتزمت في سنه كذا وبحبكم جدا وبحب اسمع دروسكم ورحت دخلت يوم ما الرؤيه الشرعيه وديتك تقول لهم ده الشيخ فلان ده هو اللي كل حاجه في الحياه وانا ما بعرفش يعني اتنفس حتى ما بنزل بيتي بستاذنه الاول بقول له النزول ده كده سنه ولا ايه ولا بدعه الطريقه ديت كذا ولا كذا مقصدي يعني في الهزار ده ان كان زمان يقول لك انا بيتشرف وينتمي يقول لك انا بستفتي لاهل العلم في كل حاجه وبنت الحلال وفي كتب الكتاب قبل كتب الكتاب يقعد معاها يقول لها بصي انت ملتزم وانا ملتزم لو اختلفنا هنعمل ايه قال الله قال الرسول نرد الكلام لاهل العلم دلوقتي تيجي اي خلاف ما اريكم الا ما ارى انا العلم والعلم انا انا الدعوه والدعوه انا خلاص انا الذي فوضني الله لاحكم فيك نسال الله العفو والعافيه وده اسمه ملتزم واسمه اخ واسمه حاجه كبيره يعني طب انت دنرت باي لا وكمان ممكن يحرم عليها ان هي تتصل ولا تسال حد كمان وده بقى ايه هي لله هي لله انت بتربي مين يا ابن الحلال وكده غالبا البيوت دي بتتفجر على فكره وبيحصل فيها تفجرات بعد كده وبتعيش فتره آه، في التوتر ده الى بعد كده بترسو في ميناء آه، الطلاق الصامت بعد شويه بيحصل بقى توترات وايه وانفجارات غالبا دي مشاكل بتتراكم وهتبقى قدام صخور وهتبقى جبل مش هيفهم الكلام ده الا حد كبير يعني حد كبير يعني اقصد يعني ليه تجربه يعني في الايه في الطريق ده فمصعب رضي الله عنه كان يتمكن من هذه المهارة مهارة الحوار ومهارة الاتزان النفسي التفت مصعب رضي الله عنه إلى أسيد بوجهه المشرق بنور الإيمان أحيانا في ناس كده سبحان الله آه، بوشه كده آه، يثبت اللي قدامه طبعا مصعب آه، مش باين عليه التوتر خلي بالك يا أسعد ده بيقول لك إيه لو أنت عاوز تعيش امشي مش إحنا عاوزين نعيش يا أسعد ولا إحنا عاوزين نموت ولا عاوزين نعمل إيه ما يوقفش مع الحاجات ديت فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين دائما التوكل التوكل على الله حقيقة إيه، يعني الخوف الفطري ده عادي إن يكون موجود بس يذهبه الله بالتوكل فالتفت مصعب إلى أسيد بوجهه المشرق بنور الإيمان وخاطبه بلهجته الصادقة الآسرة وقال له يا سيد قومه يا إيه؟ يا سيد قومه جابها منين دي؟ سبحان الله أول حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أنزلوا الناس منازلهم يعني مش معنى ال- ان انت خلاص بقى تحذف الشهادات يعني هو عم دكتور راجل دكتور رئيس قسم وانت بتتكلم معاه تقول له انت يا حبيبي يا كابتن لو سمحت وانت ليه بتقول وانت وانت انت ايه انت ديت يعني راجل كبير واكبر من والدك وراجل كبارة في المنطقة عمدة مش عارف ايه الى هرقل عظيم الروم فالكلام ده ايه الم- إيه المشكلة فيه انك تقوله يعني بعض الناس بيتفنن في اهانة من امامه أو بسبب الجفاء اللفظي عنده لا ينتبه لهذا الأمر لكن مصعب لأنه تربية محمد صلى الله عليه وسلم والتقط من أخيه أسعد فعرف يتكلم إزاي فبيقول له إيه يا سيد قومه يا سيد قومه دي ممكن تعمل إيه في الإنسان هو بيتكلم معاه كده يا سيد قومه على طول تفتح القلب صح روح في خدشة تهديه يا سيد قومه والقلب إذا فتح لان العقل دي قاعدة القلب لو اتفتح العقل يلين ولذلك مهم جدا انك تشتغل وجدانيا عالي مع اللي قدامك لان في ناس استيقنتها انفسهم هو عنده يقين لكن جحدها لكن ليه لان القلب متعكر القلب فيه فسق القلب فيه بعد القلب لسه ما فتحش يا سيد قومه هل لك في خير من ذلك طبعا احنا قلنا الراجل ده ارجحهم عقلا عقلا فطبعا حاجه اعلى من كده اه طبعا مفيش مشكله بيقول له ايه بقول لك ايه ما نتكلم كلام اقول لك على حاجه احلى من كده هل لك في خير من ذلك ما بلاش لغه الرماح ديت وبتاع وتغرس الرمح ونتكلم ما نفتح لغه حوار قال وما هو هو في احسن من اللي انا بقوله انا طول عمري بقول احلى حاجه انت مش واخد بالك ان انا السيد ولا ايه والسيد بتاع القوم هو بيقول اي حاجه لا اكيد كل حاجه موزونه فقال تجلس الينا وتسمع منا فان رضيت ما قلنا قبلته وان لم ترضى تحولنا عنك ولم نعد اليكم بيقول يا سيدي الامر بسيط جدا انت حضرتك يعني انت سمعت انا قلت ايه عشان حضرتك تتضايق وبتاع انت حضرتك انا بعرف انا بقول ايه يم- يمكن انا قاعد عمال اقول ايه اسيد اسيد اسيد وكله يقولوا ابن حضير ابن حضير يمكن بنطبل وبنغني ليك انت سمعت احنا قلنا ايه اصلا يمكن احنا قاعدين نقول اسيد ده راجل محترم اسيد ده المفترض اللي يمسك البلد اسيد ده حاجه زي العسل اسيد يمكن مش جبنا سيرتك وبنتكلم في حاجه تانية خالص يمكن بنتكلم في جمال الاشجار وجري الانهار والكلام ده انت ايه اللي بتخليك إيه متضايق كده فقال يا هو ما هو قال تجلس إلينا وتسمع منا تسمع منا تسمع منا دي مهمة جدا جدا اسمعوا منا لا تسمعوا عنا برضه هتلاقي من المشاكل الكتيرة جدا في المشا... في البيوت والحوارات وال بل في طوائف وقعت وكبار آه آه يعني أساءوا ظنهم في غيرهم بسبب ايه؟ البطانه اللي حواليهم يقولوا على فكره كنا قاعدين امبارح وقال فلان قال على حضرتك كذا وده قال كذا وده قال كذا اول حاجه ربما انت فهم يعني الكبير دايما يفهم صح في سياقات ممكن تتفهم لكن سبحان الله تيجي تقعد في القعده كده يقول لك وانتوا قلتوا وانتوا كنتوا تقصدوا وانتوا مش عارف ايه وبلغنا انكم قد قلتم كذا فتروح ساكت خالص تقول له ايه يا اخي الكريم أنت سمعت مني هذا الكلام أم نقل عني فيقول له نقل عنك قال لو سمعت مني ما أتينا إلى هذا الايه التوتر يعني أنت لو بتسمع مني كان الموضوع انتهى احنا النهارده بنسمع كلام كتير وانت قلت ومامتك ولما قلت حصلت وانت كنت تقصد وخالتك لما قالت وعمتك لما راحت وانت مش عارف ايه وانت كنت تقصد ماما وانت كنت تقصد يا عم انت القصد ده جبته منين ما هي اختك قالت انك قلت انت سمعتي مني يا بنت الحلال يمكن هي اختي فهمت غلط وليه داخلين في كلمه القصد القصد القصد القصد القصد هو انت يعني بتكشف عما في قلبي نسال الله السلامه ربنا يعافينا فقال له تسمع منا عشان كده مهم جدا ان احنا نستعمل الوسائل على قد ما نقدر ليسمعوا الناس عنا صح لا ليسمع الناس منا يسمع منك هما بيقولوا دلوقتي ان الملتزمين دول الملتحين بياكلوا الاولاد الصغيرين خاصة قبل صلاة المغرب بياخدوهم و... وياكلوهم فانت وما بيضحكوش لان ربنا ايه خلقهم ما عندهمش اسنان او هم عندهم قناعه ان ظهور الاسنان عوره عشان كده ما بيحبوش يضحكوا والاخوات دول شكلهم قبيح جدا جدا جدا وعندهم تحت الملحفه ديت حزام ناسف واول ما بيعدوا انك خلي بالك بقى ففي ناس بيكون ده تصوره ولذلك واخد موقف شديد جدا جدا جدا ويا سلام بقى اتنين تلاتة بقى من أهل الاستقامة أصلا يعني أكدوا الموضوع ده ببعض السلوكيات فخلاص الناس رشقت في الحتة دي عافانا الله وإياكم لكن عما يجي في الآخر خالص يسمع منك إيه ده ده يعني أنا فاكر في يوم من الأيام يعني كان في أحد الشباب كان بيهزر مع طفل كده فجت والدته كان تقريبا في المطار يعني جت والدته جري وراحت خداه كده من من ايده وشدته من بتاع وبعدين بدات تكلمه كده يعني انجليزي ان يعني بتقول له يعني ان خلي بالك دول كذا ودول كذا وده كذا وده ممكن يأذيك وده مش عارف ايه والكلام ده فالمهم الولد قعد بعيد وبعدين قعد يسارق الابتسامات لبرضه نفس الاخ لان هو الاخ لعب معاه كده وهزر معاه شويه والولد برضه مصمم يروح يلعب معاه ويدنه يشاور له وبيهزر وبتاع والكلام ده هو مش مصدق كلام والدته يا زيد انت بتتكلمي في ايه سبحان الله فهي الفطره لما بتلاقي حاجة مختلفة الدنيا ايه خلاص هم هيغسلوا دماغك هيغسلوا دماغك وعلى فكرة الكلام ده صحيح من وجه ان هم بيغسلوا الدماغ اه بيغسلوها بيغسلوها من ايه من كل الاتربة والحاجات السيئة جدا اللي فيها هم بيغسلوها من الحاجات الوحشة وان كان في طبعا ايه بعض الناس عندها بعد يعني وفهم خطأ لكن بنتكلم في الفكرة تجلس إلينا وتسمع منا فإن رضيت ما قلنا قبلته وإن لم ترضى طب نعمل إيه بقى تحولنا عنكم ولم نعد إليكم شوف الجمال وشوف الرقة والضبط هو بيقول له إيه بيقول له إحنا هنتكلم مع بعض والله أنا أقول لها كلام عجبك عجبك ما عجبكش يا سيدي خلاص إحنا نمشي مقلوس لو ما عجبكش خلاص مش عنا هنقوله الكلام ده عالي جدا الواحد يقول له بص بقى انا مسجل لك مش انتوا قلتوا لو مش عجبنا مش انتوا هتتكلموا تاني في الكلام ده لا هيقول له ما قلتش كده انا قلت ان انا هسيب لك مكانك لكن أنا هدني سأظل أتكلم وأبلغ دين الله سبحانه وتعالى وأبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن منعت من هذا المكان من حديقة بني عبد الأشهل هروح حديقة تانية فإحنا اتفقنا على المكان ده مكاننا في الجلسة دي أنا بس كل الموضوع اللي أنا هغير ولذلك مهم جدا تغيير الوسائل لا تغيير المضامين فهو دلوقتي بيقول له إيه إحنا هنغير في الوسيلة والله مش عجبك خلاص نسيب المكان بس انا المحتوى اصل بعض الناس يقولوا والله بص يا عم حاج انا هقول لك حديث عجبك خده ما عجبكش خلاص يا سيدي الحديث ده يبقى ضعيف فهو خلى معيار الايه المدعو هو اللي يحكم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وده الشخصيه القرانيه يا جماعه الشخصيه القرانيه دائما تجده موفق بتوفيق الله في انتقاء الالفاظ في الحوار في كل شيء تلاقيه موفق قال تجلس الينا فقال اسيد لقد انصفت سبحان الله بارك الله في أسعد بن زرارة اداله المفتاح قال له ده دماغ وراجل عاقل ومنصف وسيد قومه فاشتغل عليه فقال له لقد أنصفت وركز رمحه في الأرض فاكرين ركزت الرمح اللي فاتت عم أخذ سيد حربته هنا ركز الرمح الركزه دي غير الركزه دي هنا بقى بهدوء كده بنحط ده كده على جنب وجلس سبحان الله فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام وبدأ يتكلم معاه حقيقة الإسلام ويقرأ له شيء, شيء من آيات القرآن فانبسطت أساريره وأشرق وجهه الله أكبر والمتابعة وهو بيتكلم متابع على عينه بيبص بيشوف التأثير بتاعه إيه يعني أحيانا وأنت بتتكلم في موعظة كده فتلاقي اللي قدامك بدأ يتأثر دوس بقى دوس لقيته بدأ يبكي بدأ فيه دموع بدأ مش عارف إيه دوس كمل كمل لو أنت مركز معاه ادي الجرعه زود الجرعه لقيته بي يعني متضايق جدا وبتاع حاول تخفف فالمتابعه حتى في الكلام فبدا ايه وشه يتغير كده سبحان الله كان مصعب معاه قد ايه كام كلمه قالها له مصعب كان معاه كام درس دعوي سمعه لفلان وكام وكام وكام وكام وكام كان معاه القران كان معه القران و... و... وعايش بايات القران كنت اتكلم مع واحد كده في في ذنب مشهور فبقول له عاوزين نعالجه قال لي سهل جدا تعالى نتكلم في ايات كذا ومن خلالها هي لوحدها ايه الذنب ده يتشال محتاجين اللي احنا نتكلم كده مع الناس مش لازم يعني مش لازم عشان نتكلم في التربية لازم نلف وندور ونبعد لا عادي جدا الوحي خير مربي تعالوا ننطلق من لقمان ونشوف لقمان ربى ازاي تعالوا نشوف يعقوب التربية اليعقوبية كيف ربى في بيئة فيها توتر وفيها إخوة مش منسجمين بعضهم في حزبين يوسف وأخيه وال11 التانيين وفي توتر في ازاي الدنيا تتربى وازاي الاب يحافظ على الاتزان النفسي حتى لو غابت الام كما كانت غايبه عنا في قصه يوسف حتى ولو غاب الاب زي ما كان غايب في قصه موسى في القصص نبدا نهتدي بهدي الله سبحانه وتعالى ونبدا نستنبط ونخرج ونستفيد عادي جدا من العلوم الاخرى بس لازم يكون ان الوحي هو المتن والهامش هو الاخر مش العكس فأسيد على طول قال له ما أحسن هذا الذي تقول وما أجل ذلك الذي تتلو إيه الجمال اللي أنت بتعمله ده مصعب بقى يا جماعة شوفوا بالقرآن اهتديت وشوفوا قد إيه من الغرب بيهتدي بعض الناس يقول لك لا أصل القرآن هو مش هو كافر بيه إزاي يؤمن بيه طب وهو أبو جهل يعني ما كانش كان مؤمن بالقرآن واللي كفار مكة كلهم كانوا مؤمنين كيف خاطبهم النبي بالقرآن وهم كفار أصلا بيه يا جماعة احنا مش هنألف طرق دعوية الرب جل وعلا قال لنا إنما أنذركم بالوحي أنا جاي أدعوك بالوحي بالوحي فأنا أفهم الوحي عشان أدعوك بالمفاهيم اللي أنا فهمتها ديت فالداعي يا جماعة مش بمجرد لا لو في معاني متأصلة جدا عايشها ما أحسن هذا الذي تقول وما أجل ذلك الذي تتلو بس مصعب عمل لنا حاجة جميلة جدا مصعب عمل إيه مصعب قرأ عليه القرآن صح كان معاه ورقة وكاتب فيها ولا كان في صدره كان القرآن في صدره الداعي مش راديو مش كشيت كاسيت لا يا جماعة انت لازم دايما تكون محضر عشان وانت ماشي في الشارع وانت بتملى بنزين في العربيه وانت ماشي بتاعت قدام بتاعت الخضار لقيت بنتها كبيره مش محجبه دايما تكون محضر جاهز بس محدش هيحضر الا الجاهز المهموم المهموم المهموم هو اللي بيجهز اما اللي مش مهموم ومش فارق معاه الدين خلاص هو انا رايح اجيب خضار تقول لي ركز في الدعوه بقول لك رايح اجيب خضار ايوه رايح اجيب غذاء البدن اين غذاء الروح زي ما رايح تشتري غذاء بدن ما تجيب غذاء روح وانت جاي ايه غذاء الروح دي يا عم هات لك حسنتين لقيت حسنه على الارض انزل هاتها ما تسيبهاش او انت لو لقيت ألف جنيه مرمي على الارض وحلال انك تاخد اللقطه مثلا هتسيبها ما تنزل زي ما التقطت الخير التقط الايه الغذاء الروحي فلا تكسل عن حسنه تراها في الطريق تراها في الطريق شفت ولد كده واقف مع بنته وبتاع الكلام ده كله ما تجيب الحسنه ديت هات الولد ده تعالى السلام عليكم ممكن بعد اذنك كلمه انت اسمك ايه ومش عارف ايه انا اخوك فلان ساكن انا هنا وبتاع انت ما شاء الله ساكن عندنا هنا في المنطقه انا اول مره اشوفك لا والله ده انا مش عارف من مكان تاني مش عارف ايه الكلام ده كله انت في سنه كام انا في ثالثه ثانوي ما شاء الله وقتل بالله انت حاسس ان انت يعني ده عادي اللي انت بتعمله ده انت تحب ان اختك تكون واقفه دلوقتي مع حد تاني ومش عارف ايه والكلام ده اه ده احنا مش بنعمل حاجه غلط ما انا عارف ان اختك مش هتعمل برضو نفس الحاجه الغلط ديت انت تحب كده انت تحب ترتبط بواحده في يوم من الايام تقول لك انا كنت بمشي مع الاولاد وكنت بقعد معاهم وبعد الدروس وبقف معاهم واستخبى واعمل كذا وكذا تحب كده في روح ساكت كده في الارض وايه وباصص ومش عارف ايه انا على فكره انا انا مستبشر جدا بميك خير وعاجبني جدا انك بتسمعني وده دليل انك فعلا بتحب الخير وبتحب ربنا فحاول بقدر الامكان انك ربنا سبحانه وتعالى يحبك وانك تحافظ على انت دلوقتي البنت اللي بتخون مامتها وبتخون ربها وبتخون كذا مش هتخونك عما تتجوز اكيد هتخونك فحاول يا ابن الحلال تامن مستقبلك بالعمل الصالح فلان اللي هيعمل صالح لنفسه هيمهد فانت الجزاء من جنس العمل ففي الغالب لو دينك ماشي في الطريق ده هتلاقي ناس هتقابلك وهتبقى ام ولادك كده فالولد اصلا مجرد الكلمتين اللي يسمعهم دول حد انا بص انا تجربتي تجربتي الشخصيه لو عملت في السنه كده مع 30 واحد ال 30 واحد ال 30 واحد ما رايت احد صدني في الكلام ومش عشان انا بارع ولا حاجه لا لا لا الموضوع ده م- يعني اللي اشتغل الموضوع ده عارف كويس جدا ان انا كلامي ده ايه اكتر من 95% من الشباب لو اتكلمت معاه بهدوء بيجي على جنب يقول لك جزاهم الله خير. طب ماشي يا عم الشيخ ماشي ماشي أق اقصى واحد يقول حاضر حاضر حاضر يا عم الشيخ خلاص بقى يا عم الشيخ حاضر لكن إن في واحد يقل ادب ولا واحد يغلط ولا واحد كذا نادر ولو حاجة حصل كده ما قاعد يتقال للنبي ساحر وتقال للنبي أساطير الأولين وتقال للنبي كذاب وتقال للنبي كذا يعني استشعر أنت داخل الجامعة فاول ما دخلت على البوابه قالوا الساحر جه واول ما دخلت السكشن المعيد بيقول لك ايه ولا اهبل انت ارجع ورا والولاد والبنات داخلين حاسب حاسب الانسان المجنون ده احنا ما بنحبش نقعد جنب المجانين انت تعرف تعيش طب محمد صلى الله عليه وسلم كان ليه النهار بيتقال له كده هو والصحابه واستحملوا عشانك عشان انت تيجي مسلم وانا اجي مسلمه وانت تيجي تبقى اسمك كذا وانا اجي اسمي كذا واحنا كلنا مسلمين وبنقول لا اله الا الله محمد رسول الله احنا مش هنخش الدين يا جماعه مش هنخش الجنه كده بدون ما ندفع اي حاجه حفت الجنه بالمكاره رغم ان كمان الباب ده ما فيهوش اي مشكله فمصعب بن عمير كان جاهز ما احسن هذا الذي تقول وما اجل ذلك الذي تتلوه كيف تصنعون اذا اردتم الدخول في الاسلام بيقول له انا لو عاوز ادخل في الاسلام نعمل ايه قال لهم مصعب سهله تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتصلي ركعتين وقام إلى البئر وقاعدين جنب البير آه مش هنتعب أنت خلص خش سبحان الله كأنه عنده يقين إن اللي هيقعد هيجي فمجهز له قعدة فأقام إلى البئر فتطهر بمائها كم خد الحوار ده بقى وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الفرسان كتائب الإسلام سبحان الله بلغوا عني دقايق وكان أسيد بن حضير أحد أحد الحاجة اللي هتكون مكتوبة في صحيفة مين؟ في صحيفة مصعب بن عمير عارفين أسيد ده هيقول له إيه؟ يقول له بص أنا في واحد هروح أجيبه لك ده بقى برنس البرانيس ده لو جه المدينة جت هروح أجيب لك واحد ياه يا أسيد أنت على طول حب الدعوة وعلى طول فهمت الدين اه ليه يا جماعه لان اللي بيدوق حاجه كبيره يعني انا اقول لك على حاجه انت بتحب محمد صلاح طيب دخلت الهايبر لقيت محمد صلاح بتتصل بزمايلك الحق الحق محمد صلاح تحت يا بتاع واجري وبتاع والكلام ده ده انا كنت اقول لهم كده اه ليه انك بتحب لهم ان الحاجه الحلوه اللي انت حبيتها صح انت لو صادق وحاسس بالنور اللي دخل قلبك لن ترضى الا ان النور ده يدخل في كل قلوب من تحب لو انت فعلا حاسس بالنور وفعلا بتحب الناس دي بصح وبصدق هتكون حريص جدا ان تدخل النور في في آه، قلوب هؤلاء ويجي واحد يقول لي ازاي والوسيله وبتاع بص اللي عايزه اللي اللي حبت تجيب موبايل iPhone من والدها ان والدها يشتري لها موبايل او يشتري لها تيشيرت معين او لبس معين عملت ايه تفننت واتشقلبت ومشيت على الحيطان وعملت له اراجوز ومره تعيط ومره خاله يدخل واسطه ومره مين بيحب بابا ومره نعمل له مساج ومره مش عارف نفطره ومره نعمل له الحاجه اللي بيحبها تفننا عشان اخد حاجتي تفنني حتى تقذف النور في في قلبي وتكوني سبب في قذف النور في قلبه تفنن خلي عندك تركيز مشروع انا هخترق قلوب من حولي ربنا يستعملني هكذا وسيد بن حضير اسلم في خلال دقائق مع مصعب بن عمير وسيد لسه قصته تكمل معانا في موقف كده كمان آه، ونحكي نحكي ان شاء الله المره القادمه فاسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم ويحشرنا مع هؤلاء ويرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي